أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه أحبتي في الله اسمحوا لي أن أبدأ الليلة بسؤال مهم وأقول أوشك رمضان على الرحيل فهل حققنا الغاية من الصوم الله سبحانه وتعالى لم يفرض علينا الصيام لنجوع أو لنعطش أو لنتعب بل فرض علينا الصيام لنخرج من هذه المدرسة الإيمانية التربوية الرائعة بغاية الغايات خلي بال حضرتك من العبارة دي بغاية الغايات الله الغاية التي خلق الله من أجلها الخلق هي إيه؟ هي إيه؟ العبادة قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فتعرف حضرتك الغاية من العبادة هي التي فرض الله من أجلها الصوم ألا وهي التقوى ركز كده معايا في الآية القرآنية الجليلة دي قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فالتقوى هي غاية الغايات إذا كانت العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل فإن الغاية من العبادة هي التقوى يا الله عاوز حضرتك تفكر في الكلام ده تاني أنا عارف إن أنتوا كلكم حافظين بأن الغاية هي العبادة لكن النقطة الثانية دي مهمة الغاية من وراء العبادة إيه؟ التقوى الله كأن التقوى لها المكانة الكبيرة دي والمنزلة العالية دي أيوة ليه؟ التقوى أيها الأحبة هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه التقوى هي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لجميع أمته التقوى هي وصية السلف الصالح لبعضهم البعض التقوى هي وصية الصالحين في كل زمان ومكان قال تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وصيه للاولين وصيه للاولين والاخرين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آيات كثيرة جدا وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة يوما موعظة بليغة وكل مواعظ النبي بليغة عليه الصلاة والسلام عرباط بن سعير يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت ليلة منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا كأنها موعظة موزع فأوصنا يا رسول الله فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل وأوصى بها الصديق رسول الله الأمة وأفرادا من الأمة مثلا أوصى بها معاذ بن جبل كما في سنن الترمذي بسند حسن بل ومن أهل العلم من صحح سنده أنه صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ اتق الله حيثما كنت تقوى برضه وصية بالتقوى اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وفي مسند أحمد بسند حسن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال لرسول الله ما تصلي عليه الصلاة والسلام أوصني يا رسول الله أوصني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء وفي لفظ قال عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير ارجع بقى كده معايا الأول آيات الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الغاية هي التقوى أوشك رمضان على الرحيل هل حققنا التقوى هيجي الوالد يقول الله طب يا عم التقوى هي ايه تقول لنا التقوى وصية الله الأولين والآخرين وهي وصية النبي للأمة وهي وصية السلف الصالح لبعضهم البعض أوصى بها النبي الأمة كلها عامة وأفرادا من الأمة خاصة وأوصى بها الصديق عمر يوم نام الصديق على فراش الموت قال اتق الله يا عمر وأوصى بها عمر بن الخطاب ولده عبد الله بن عمر قال يا بني أوصيك بتقوى الله شوف وصية الآباء للأبناء أوصيك بتقوى الله فإنه من اتقاه وقاه الله من اتقاه وقاه ومن أقربه جزاه ومن شكره زاده فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك دي وصية مين دي وصية عمر رضوان الله عليه لمن لولده عبد الله بن عمر بقول له أي بني أوصيك بتقوى الله فإنه من اتقاه وقاه ومن أقربه جزاه ومن شكره زاده فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك وأوصى بها عمر بن عبد العزيز أحد إخوانه فقال له أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها فإن العاملين بها قليل وإن الواعظين بها كثير جعلنا الله وإياكم من المتقين ايه التقوى بقى دي ايه التقوى ايه الموضوع ايه هي التقوى كثير من ابائنا معانا عاوزين يعرفوا اخواتنا ايه التقوى دي اللي انتوا عمالين تقولوا هي الغايه من الصيام وهي غايه الغايات عاوزين نعرف التقوى دي كان الوالد ابويا الله يرحمه اسمحوا لي ان انا هتبسط معاك شويه في الليالي اللي جايه دي كان لما اقول اتقوا الله اتقوا الله وانزل واروح البيت الاقيه قاعد يبكي يقول لي يا ابني التقوى دي يعني اعمل ايه يعني؟ يعني أبقى اعمل ايه عشان ابقى تقي؟ قل لي ايه هي التقوى التقوى يا اخوانا ببساطة شديدة جدا هي الاسم من التقوى ده التأصيل اللغة والاصطلاح التقوى هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء وكلاهما مأخوذ من مادة وقاء والوقاية هي حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره تأصيل اللغة ده مهم جدا عشان نعرف حقيقة التقوى التقوى هي الاسم من اتقى والمصدر الاتقاء وكلاهما مأخوذ من مادة وقى والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذاب الله وقاية تحفظه وتمنعه هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي واضح التأصيل ده يبقى التقوى ببساطة كده فعل الطاعات واجتناب المعاصي بالتقوى أيا كان نوع الطاعة أنت الآن محقق لإيه؟ للتقوى لأنك في طاعة ابعد عن أي معصية محقق بهذا البعد عن المعصية للتقوى لأن التقوى فعل للطاعة وابتعاد عن المعاصي أنا مش هو ده الهدف من الدين شيء دي الغاية أصل التوبة إيه؟ الرجوع من كل عن كل ما يغضب الله إلى كل ما يرضي الله والتوبة هي أول الأمر ونهاية الأمر وأول الدين وخاتمة الدين بل والتوبة مشتملة على الإسلام والإيمان والإحسان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى يبقى التقوى فعل الطاعات واجتناب المعاصي ولذلك لما ذهب سائل إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقال يا أبا هريرة ما التقوى قال له مشيتش على طريق فيه شوك هل مشيت هل مشيت على طريق فيه شوك قال له أيوه مشيت قال له عملت إيه قال له كنت إذا رأيت الشوك اتقيته تعبت عنه قال ذاك التقوى ابتعد عن شوك المعاصي ابتعد عن شوك الذنوب فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ وصاغه صياغة أدبية رائعة فقال خلي خلي يعني ايه اترك ابتعد خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى طلق بن حبيب سئل عن التقوى قال هي أن تعمل بطاعة الله أهو طاعة ابتعد عن معصية أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله يا سلام تعريف جميل ثاني هي أن تعمل بطاعة الله على نور من على نور من الله يعني على علم على بصيرة أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله الإخلاص وعلى علم على سنة وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله يبقى التقوى بهذا التأصيل دين كامل يا أخوة دين كامل طاعة وابتعاد عن معصية ولذلك كانت التقوى بهذا التأصيل غاية العبادات الصيام عشان التقوى العبادة صلاة زكاة حج عمرة مجالس علم قراءة قرآن أيا كان نوع العبادة الغاية من هذه العبادة هي التقوى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بالتقوى فضمن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته آه. يا أيها الذين آمنوا ده أمر بقى منين لمن حققوا إيه الإيمان خلي بالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم توفنا مسلمين يا أرحم الراحمين إيه حق التقوى ده خلي بال حضرتك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته بعض أهل العلم قالوا لا استنى عم الشيخ ده الآية دي منسوخة نسخت نسخت بإيه؟ قالوا نسخت بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ما هي الآية الأولى بتقول فاتقوا الله يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ابن عباس قال لا لا لا لا دعوى النسخ دي غير صحيحة لم تنسخ طب ازاي نجمع بين الآيتين يا ابن عباس؟ قال لا الجمع ممكن وسهل جدا ولا يجوز أن نقول بالنسخ إطلاقا ما دام الجمع بين الآيات ممكنة ما فيش تعارض فالمراد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما استطعت يا سلام قال ابن عباس أي اتقوا الله حق تقاته أي جاهدوا في الله حق جهاده ولا تأخذكم في الله لومة لائم وقولوا الحق ولو على أنفسكم وأولادكم ده حق التقوى عند ابن عباس رضي الله عنهما طب عند ابن مسعود ما هو لما ربنا يمن عليك وعاوز تفهم ترجع للسلف ترجع للصحابة لأن الكل الآن يزعم أنه على القرآن والسنة كله حتى الرافضة لكن عاوز تعرف الحق ارجع لتفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة الذين عايشوا صاحب السنة ما تجيش واحد بقى يتفزلك ويقول لي عم الشيخ هم رجال ونحن رجال يا راجل رجال مين؟ كأن أنت عبد يرضي ربنا عاوز تحط نفسك في كتفك أبي بن كعب الصديق عمر عثمان علي وتقول هم رجال ونحن رجال وأول ما الواحد يشطح ينطح في القمم دي لا اجتهد أي إذا كنت ممن آتاك الله أصول الاجتهاد وضوابط العلم بأصول السلف اجتهد على أصول السلف إذا لم تجد لسلفنا رضوان الله عليهم قولا في آية من كتاب الله ولا قولا في حديث من أحاديث سيدنا رسول الله إنما الواحد يقول لا أنا أجتهد زي ما اجتهد أبي بن كعب وابن مسعود له قول في الآن وأنا لي قول وإن خالف قول قول عبد الله بن مسعود ده خذلان والله العظيم خذلان طب أنا أتحدى واحدا من هؤلاء يقول انا بخالف الكتالوج اللي جايبه لنا اليابان مع سياره من سيارات تصنيع اليابان انا بخالف الكتالوج ده والله ما يقدر طب سمعتوا عنها مره كتالوج جاي مع سياره تويوتا مثلا وقرا اطلع عليه قال لا انا بخالف البند ده وده والله ما حصل لك لا ما اقدرش انا راجل بحترم التخصص الله قال عبد الله بن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات الله من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة اللهم ثبتنا يا رب فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ها هم دول يستن بهم أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا اختارهم الله لصحبه نبيه ولاقامه دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على اثارهم وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم. اللهم اجز عنا اصحاب نبينا خيرا. شوف مثلا سيدنا علي لما اضطروه يوما خوارج المجرمون دول اضطروه يوما لان يبخل. قالوا له ان الحكم الا لله يا علي وانت عاوز تحكم غير الله. صور ده قال لسيدنا علي تخيل دي تقام سيدنا علي بيتهم علي بأنه يريد أن يحكم غير كتاب الله وهو أعلم البشر ساعتها بحكم الله والخوارج اتهموه بالتهمة الباطلة دي فاضطر إلى أن يبين يعني مكانته فقال إيه؟ قال سبحان الله محمد النبي أخي وصهري ما تصلي يا عم انت خايف ليه؟ ده في ليلة طاعة وعبادة اطلع ب 100 صلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قل محمد النبي أخي وصهري. أخويا متربي معاه وصهري. أنا زوج ابنته. محمد النبي أخي وصهري. وحمزة سيد الشهداء عمي. وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وزوجي مموت لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كفهمي مين اللي زي دول يا اخوانا مين اللي زي دول اللي ربنا رضي عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه يا الله رضي الله عنهم اثبتها الله في قرانه انه قد رضي عن هؤلاء الاطهار الاخيار هذا تفسير ابن عباس للايه طب ما هو تفسير ابن مسعود والاثر يصح موقوفا على ابن مسعود ويضعف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال حق التقوى أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر شوف كلام السلف عليه نور ازاي انتوا معانا يا اخوانا نقول تاني ابن مسعود بيقول حق التقوى ان يطاع فلا يعصى وهي تنفع التقوى بالمعصية والإصرار عليها تنفعش لكن ممكن التقي يقع في المعصية آه بل يقع في الفاحشة نعم تقي يقع في الفاحشة نعم بنص القرآن لكن الفارق بين التقي والشقي أن التقي إن ذكر بالرب العلي تذكر واستغفر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هذه الآية في حق المتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وحذكر الآن الآن بإذن الله تعالى في موضعها لكن هذه صفة من صفات المتقين لكن لا يمكن أبدا أن يصر التقي على المعصية ممكن يزل لضعفه لبشريته ممكن أشواك المعاصي تجذب ثيابه وتدنسها لكنه سرعان ما يجذب ثيابه من أشواك المعاصي ويغسلها ويطهرها بدموع التوبة والأوبة ويواصل سيره ومسراه مع سيده ومولاه اللهم اجعلنا من المتقين والمعصية يا شباب شؤم في الدنيا والآخرة يا رب احفظنا من المعاصي اوعى تحتقر معصية ايه يعني المشكله يقول لك مثلا ايه يعني منظر الواحده في الشارع حاجه سهله ايه المشكله يعني وايه المشكله لما اقعد ساعه قدام التلفزيون ما انا طول الليل بصلي في مسجد العزيز ومقعدين لي خمس ساعات في الصلاه ساعه بقى يقول لك ساعه القلب بقى ويستهين بالمعصيه ايه يعني اللي انا اعمله ده ساعه قدام التلفزيون فتعقدونا يا سنيه انتوا يا مشايخ وايه المشكله لما اقعد في المكتب يا اخي وخمس دقايق كده ولا 10 دقايق فرفشه ونكتتين حلوين واستهزاء بفلان والسخريه بعلان اوعى تحتقر معصيه كذلك لا تحترن من المعروف شيئا خطر المعاصي يا اخوه أن القلب إن تشرب المعصية ولم يتب صاحب هذه المعصية إلى الله عز وجل نكت في القلب لهذه المعصية وإن صغرت نكت في القلب نكتة سوداء أي معصية نظرة في الحرام تسيب أثر أسود في القلب بعدها كمان نظرة تسيب بقعة السواد استمرار في النظر مداومة عليه تزيد بقعة السواد مفيش توبة يزداد السواد رجع البيت قدام التلفزيون فيلم داعر مسلسل فاجر مسرحية هابطة يزيد السواد صبح الصبح راح الوظيفة أو المكتب مجلس غيبة يزيد وهكذا مفيش توبة مفيش عودة إلى الله مفيش مجلس علم يذكره بالله فيتذكر يرقق قلبه فيبكي إلى الله عز وجل مفيش فيزيد السواد إلى أن يعلو الران القلوب والعياذ بالله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون اسمع سيدنا النبي يقول إيه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمن رضي الله عنه بيقول تعرض الفتن على القلوب خلي بالك مش مجرد الشيء مش الفتنه ما بتعرضش على مجرد البصر فقط لا لان الاخ ممكن ينظر وبعدين يروح البيت الست اللي فتن بها مشت خلاص هو لا يراها ومع ذلك هو في البيت مغمض عينيه شايف يفتح الكتاب شايف يدخل الصلاة بين يدي الله وأقفاله قدامه في القبلة يا رب استرنا يا رب شغل الشياطين بقى ايه اللي حصل هي مش موجودة أصلا لو فتحت عيني مش هشوفها لكن ده أنا مغمض وشايفها القضية قلنا أن الفتنة عرضت على القلب فتشرب القلب الفتنة شوف حبيب القلوب بيقول ايه صلي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب آه كعرض الحصير عودا عودا عودا عودا عاوزك تتصور معايا طبعا احنا يعني ما انتش فاكرين الراجل بتاع زمان اللي كان بيعمل الحصر فاكرينه؟ احنا كلنا فلاحين يعمل الحصر يجيب السمار ويقطع السماره كده اربع اجزاء ولا خمسه ولا سته ويحط بقى السمرة كده جزء عود ورا عود ورا عود ورا عود لحد ما تبقى حصيرة اهي كده الفكر فتنة صغيرة جنب فتنة جنب فتنة جنب فتنة تزداد الفتن تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض اللهم اجعلنا من اصحاب هذه القلوب البيضاء. يبقى عبد الله بن مسعود يقول حق التقوى ان يطاع ولا يعصى. خلي بالك من المعصيه. اذا وقعت في بؤره معصيه جد التوبه واتبع السيئه الحسنه تمحها. قال تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وسيدنا النبي يقول كما في الحديث الذي رواه الحاكم وابن ماجه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا وما لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم ما تصل على الصادق يا سلام النبي بيجسد الواقع اهو عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى يبقى حق التقوى أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى اتقي لا يغفل عن ذكر ربه يعني هو على طول في أذكار ده معنى إنما المعنى الواسع العبادة تسع الحياة كلها العبادة تسع الحياة كلها فليست العبادة أمرا على هامش الطريق أبدا تستطيع أن تكون في ذكر لله في كل مكان وعلى كل حال أنت فيه تستطيع أن تكون في ذكر لله في كل مكان وعلى أي حال أنت فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه حتى في جماعك لامرأتك تستطيع أن تكون في ذكر بالمعنى الشامل في عبودية كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور أهل الدثور أصحاب الأموال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم خلي مصحفك معاك ما معكش المصحف ما تحفظه من كتاب الله داوم على الاستغفار داوم على اشرف واعظم كلمه لا اله الا الله فهي افضل ما قاله النبي والنبيون من قبله صل على النبي عليه الصلاه والسلام يعني مثلا في الاتوبيس ساعه خلي قول والله النهارده ان شاء الله الورد بتاعي النهارده في الاتوبيس وهو رايح الشغل الصلاه على النبي قرر كده صلي بقى 10000 مره 20000 ما بحددش لكن قول الورد بتاع النهارده الصلاه على النبي الورد بتاع النهارده الاستغفار الورد النهارده لا اله الا الله الورد النهارده سبحان الله بحمده عند خلقه ورضا نفسه سنه عشر دقائق كلمات وهكذا او اوراد معدده متعدده ومتنوعه لكن لا تغفل كم من اوقات نضيعها في غير ذكر لله ونحن في فراغ من عمل للدنيا او من عمل للاخره ولذلك كان السلف احدهم يقول اذا مر بي يوم ولم اقتبس هدى ولم استفد علما فما ذاك من عمري إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري فالمؤمن ذاكر يا أخوانا على طول شوف رب العزة يقول فاذكروني أذكركم دي أركان التقوى هي حق التقوى أن يذكر فلا ينسى فاذكروني أذكركم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني الله طب والله تعيش مع العبارة بكده وأنا معه إذا ذكرني تدخل المعية بالذكر والمعية دي المعية الخاصة مش المعية العامة معية الحفظ والنصر والمدد والتأييد والتسديد والتوفيق والهدى والرشاد يا الله وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ما تكلمش بس في نفسه يذكر الله عز وجل مع الله عايش مع الله ممكن تنادي عليه ما يسمعكش ممكن تنظر إليه بيبكي ممكن تنظر إليه بيرتعد هو مع الله فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ملأ الملائكة وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة تغفل عن الذكر ها تغفل عن الذكر بعدما علمت أنك تدخل المعية الخاصة بذكرك لله سبحانه وتعالى وأنا معه إذا ذكرني الذاكر يا إخوة حي حي وإن حبست منه الأعضاء والغافل عن الذكر ميت وإن تحرك بين الأحياء راجل مريض في المستشفى اسال الله يشفي مرضانا مرضى مسلمين او ست مريضه نايمه تلاقي متركب له مسامير ورجليه متعلقه وايديه متعلقه ومتجبس ومع ذلك سبحان الله لا يغفل عن الذكر والله هي دي الحياه واحد تاني ماشي على رجليه عمال يتحرك ويبحث عن المعصيه بكل اشكالها والوانها والله العظيم ميت لعلكم تذكرون شريطة رسالة إلى أصحاب الأسرة البيضاء اللي إخواننا بتوع الأشرطة سموه صبر أيوب لكنها ما سمتوش كده حفيدة أيوب الست دي مش هذكر القصة بالتفصيل لكن أنا ذهبت لزيارتها مع ابن أختها والله العظيم يا شباب أنا كنت متصور إن أنا رايح أذكرها بالله ذكرتني والله وكنت رايح متصور ان انا هصبرها صبرتني وكنت متخيل ان انا رايح ادعوها لله دعتني هي لله وطلعت من عندها بهمه عاليه جدا وحسيت بحقاره شديده لي لنفسي حقارة شديدة نعمل ايه ست نايمة سبحان الله حولت الغرفة الى دار دعوة كاملة غرفة حولتها الى دار دعوة عملت جنبها صندوق وحطت فيه اشرطة لاهل العلم عملت جنبها صندوق واي حد يمكن تذكره بالانفاق يضع في الصندوق لأي مريض يدخل العنبر اللي هي فيه مش قادر يشتري الدواء الخارجي تشتري له الدواء وهي نايمة نايمة يا إخوانا عبارة عن هيكل عظمي لا ترى شيئا هيكل عظمي الروماتويد أكلها تماما ولم يترك لها إلا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا لسان لا يذكر عن الذكر تكلمت كلمتين وتسكت تلاقي شغالة الله أكبر القلب راضي حس بالرضا في الكلام حس بالصبر مفيش جزع ولا هلع ولا سخط على الله ولا على قضائه نايمة على السرير ده في المستشفى بقالها أكثر من 16 سنة من ست شهور ولا 16 شهر أكثر من 16 سنة ما روحتش بيتها ومع ذلك اللسان ذاكر والقلب شاكر ورضا ذكرك بالله وأي طبيب يدخل تذكره بالله أي طبيبة تذكرها بالله طبيبة تدخل متبرجة تقول لها الحجاب ممرضة تدخل متبرجة تقول لها الحجاب طبيب يدخل مش ملتحي تقول له اللحية السنة النبي هي مريضة في الفراش حولت الغرفة إلى دار كاملة للدعوة إلى مركز إسلامي متكامل للدعوة إلى الله هي دي الحياة هي دي الحياة واحد عمال يتنطط شمال ويمين عشان يدور على المعصية ميت وإن تحرك بين الأحياء والكلام اللي أنا بقوله ده النبي عليه الصلاة والسلام أفصله لنا تأصيلا جميلا فقال كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت يا سلام شوف كلام النبي ازاي بقى مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت يبقى الذاكر حي والغافل عن الذكر ميت ميت أم فاضلة تجاوز السبعين أو الثمانين طالب من طلابها عندي ابنها طالب من طلابها عندي في المنصورة قالت له يا ابني قول لمحمد حسان كده قول لمحمد حسان الحاجة بتقول لك تجي لها يوم الأربع اللي جاي عشان عاوزة تشوفك قول له بس كده يما ما اقدرش اقول له ده ما ينفعش كده قول له كده والزمتك فجاء قال لي الحاجة بتقول لك يا محمد يا حسان تخلص الدرس وتيجي عشان هي عاوزة تشوفك حاضر وذهبت عرفت المسألة فيها سر على طول والله يا أخوان امرأة أخرى في قرية من القرى دخلت سبحان ربي العظيم تجاوزت 80 سنة يمكن أكثر لكن سبحان ربي خلصت الموضوع بقول لها كتير من إخواننا وأحبابنا أطباء حضرتك بتشكو من إيه وأنا أشوف أي أخ يجيلك لحد هنا من إخواننا الأطباء فابتسمت وقالت لي يا ابني انا عارفه دوايه يا ابني انا عارفه دوايه طب يا حاجه ممكن تقولي لي نساعدك قالت لي يا ابني انا عارفه دوايا فانا اصريت حقيقه فبكت والله يا اخوانا قالت لي عباره والله ما رايت الطريق حينما خرجت من عندها والله ما رايت الطريق امرأة عادية خالص قالت له اصل انا يا ابني بقالي ثلاث ليالي ما شفتش سيدنا النبي ثلاث ليالي ما شافتش النبي انت اخر مرة شفت النبي امتى يا الله يا رب ارزقنا يا رب بالله عليك يعني ما تسمع عبارة امرأة صادقة صادقة ثلاث ليالي النبي ما راح لهاش في الرؤيا خد ثلاث ليالي يعني معنى ذلك انه كان قبل كده ايه بت- بيروح كل ليله ومن رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي وأنا بقول من الناس من يذهب لزيارة النبي ومنهم من يذهب النبي لزيارته
يا الله
يا الله اللهم ارزقنا من فضلك يا رب القضية يا اخوانا قضية صدق قضية حب حقيقي لله ورسوله صدق والله العظيم عاوزة صدق صدق في الالتزام صدق في الحب صدق في الاتباع بعيدا عن المظاهر الجوفاء مظاهر بدون صدق بدون عمل مفيهاش اي قيمه اطلاقا فالحياه الحقيقيه حياه ذكر الله مساكين والله اهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا اطيب ما فيها قيل ما اطيب ما فيها قال ذكر الله والانس به هو ده اطيب شيء في الدنيا ذكر الله والانس به ما تحسش بال- بالانس ولا بالرضا ولا بالسعاده ولا بالانشراح الا وانت مع الله ان كان حالك هكذا فاعلم يقينا انك محب صادق في حبك لربك ونبيك خلي بالك من العباره دي ان حسيت بالانس واللذه وانت في الخلوه مع الله وحدك كده تبقى حاسس بالسعاده ما انتش حاسس بالوحشه اعلم بانها علامه صدق ان شاء الله انما ما تحسش بالانس اللي مع الناس والفرفشه واللعب والهمبكه لا يبقى انت محتاج تراجع نفسك وترجع الى الله عز وجل وتتوب ولذلك ابن مسعود قال اطلب قلبك في ثلاثه مواطن خلي بال حضرتك اطلب قلبك في ثلاثة مواطن في مجالس العلم حل قلبك الوقت ايه في رقة في خشوع في حب لله في زيادة في الإيمان في زيادة في حب الطاعة ولا عاوز تروح وراك فيلم عاوز تشوفه ولا ولا ربنا يعيذنا وإياكم من هذا يبقى تدور على حل قلبك في مجالس العلم اثنين وفي أوقات الخلوة وانت مع نفسك قفلت الأوضة واغلقت الابواب والنوافذ هي بتتجرع على الله بالمعصيه ولا بتبقى خايف من الله وتراقب الله وبتعيش بالانس تحس بالانس والسعاده والرضا وانت لوحدك مع قرانك مع ذكرك مع استغفارك مع كتاب من كتب العلم تبقى حاسس بايه والحاله الثالثه وانت تسمع القران القران بيزود الايمان بيخوفك من الله بيرغبك في الله وفي الآخرة بيبغضك في المعاصي وفي الدنيا مقاييس يا إخواننا لابد من أن يراعيها المؤمن الصادق فالحياة الحقيقية هي حياة الذكر فالذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء يبقى الركن الأول حق التقوى أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار مين فينا يا إخوانا اللي شكر ربنا على نعمة أن خلقه موحدا أنت خدت بالك من النعمة دي وأنت نشأت في بيت موحد فطلعت توحد بس ما عملتش حاجة خالص فطلعت بفضل الله عند لقيت والد مسلم ووالده مسلمه يا ابني صلي يا ابني اقرا القران وادكم الكتاب اسمك محمد والبطاقه الشخصيه مسلم وما شاء الله طلعت توحد وجيت على المساجد. الفضل كله ابتداء وانتهاء في القضيه دي وفي غيرها لمن؟ انت ما عملتش حاجه اطلاقا اطلاقا وسيدنا النبي قال كده كما في الصحيحين من حديث ابي هريره قال كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه يبقى يهودي او ينصرانه او يمجسانه وانت نشات في بيت يوحد الله فوحدك الله ومما زادني فخرا وفيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ده احنا في نعمة كبيرة جدا يا اخوانا والله العظيم والله نعمة أن خلقني الله موحدا وجعلني متبعا لأشرف الخلق محمد والله العظيم لو وضعنا رؤوسنا في الطين والتراب لنشكر الله على هذه النعمة حتى نلقاه ما وفيناه والله ما وفيناه ما تيجي أقابل بروفيسور كبير قوي يعني بمفهوم الدنيا في جامعة من الجامعات الأمريكية في واشنطن راجل يعني مسؤول لك فلان يعني ساعة ما يدخل الدنيا ترتبك في الجامعة امريكي وبعدين قالوا لي ده الراجل ده مش معترف بوجود اله قلت والله ما حصل البهيمه اللي عندنا اه والله يا اخوانا والله ما حصلها لان البهيمه دي لا تغفل عن ذكر الله وتسبيحه ده هي افضل الكلام ده مش مش من عندنا ده, ده حكم القران سماح يقول الشيخ تجاوز في الحته دي لا ما تجاوزش رب العزة يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وقال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم الأنعام دي ما بتأكلش شوف رب العزة بيقول إيه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وقال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء فقالوا له الراجل ده مش معترف قلت لهم يعني حتى مش لا مش نصراني حتى قالوا لا يهودي لا مش اي دين خالص قالوا لا ما فيش فممكن نجلس معاه شوية قالوا اه ما احنا جايبينك تقعد معاه شوية ماشي مش معترف بوجود إله خالص يعني الكون ده مخلوق بدون إله قالوا أي ما بيقرش قلت طيب الله المستعان فجلسنا وأول ما جلس بدرت أنا بالحديث أظهرت الدهشة كده والاستغراب وال دخلت فوجدت هذا المدرج وشك قوالب الطوب تتطاير في الهواء كل حته جاي منها قالب طوب وبعدين بصيت لقيت القوالب دي صارت على هيئه جدار هنا وجدار هنالك ادور على اللي بيحط الطوب مش لاقي بنا فجاه لقيت المدرج ده ما شاء الله وبعدين مدرجاته بقى الجامعه وانا واقف كده بقى انا بكلمهم وانا واقف وجيت لقيت المبنى ده اتبنى قدامي الراجل عمال يستغرب ويبص لي باستغراب قلت له المبنى ده لسه مبنى قدامي دلوقتي وشفت انا الصوت جاي من هنا ادور على بنا مش لاقي بنا وبعدين فجاه لقيت البتاع بيتبيض ادور على واحد ببيض مش لاقي وبعدين فجاه لقيت السبوره كل الضرب اتحط سبوره في مكان بيصرع ادور مش لاقي وفجاه بصيت لقيت الادراج وخشب عمال يطير في الهواء ويتقطع وادراج وبقى قام الراجل بص لي كده وقام قال لهم الراجل ده عاقل ولا مجنون ليه فانا لقطها يعني ما احنا فلاحين بس بنفهم الحمد لله فلقطها قلت له خير قال ده كلام مش كلام عقل ابدا ولا كلام عقلاء قلت له ليه مستغربها ليه مستغربها ليه تمشي سبحان الله كان مستغرب ان الجامعه دي الجامعه المبنى ده مستغرب انه اتبنى بدون بنا ومستكبر على ان الكون ده كله بما فيه خلق بخالق السماء دهيت ملهاش خالق الارض الجبال الاشجار الانهار النجوم القمر قلت له ده انتوا اللي قلتوا لنا اكاديميتكم اكاديميه بحث العلم في نيويورك اللي قالت لنا احنا بأن الشمس لها مضر والقمر له مضر ولو الشمس تركت مضرها وطلعت لفوق علو الصابع هيتجمد كل حي على ظهر الأرض ولو نزلت تحت عون الصابع هيحترق كل حي على ظهر الأرض ولو ترك القمر مداره إلى أعلى أو إلى أسفل قليلا لاختلت حركة الكون باختلال حركتي المد والجذر نستكثر المبنى ده يتبنى بدون بنة والكون ده كله بما فيه بدون خالق فقال آه بدأ يهز رأسه كده قال لا ده نفكر في الموضوع قلت له فكر فكر بجدية محال محال يا أخي محال أن يكون هذا الكون بدون خالق عظيم سبحانه الراجل قلت له عندنا بقى راجل أعرابي ما دخلش جامعة نيويورك ولا واشنطن ولا حاجة لكنه دخل جامعة الفطرة فلما سئل عن الله أجاب قال البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير فأنت في نعمة كبيرة أوي نعمة إنك موحد نعمة إنك مسلم نعمة كبيرة جدا تقول فقير ولو والله العظيم لو وفقت إلى التوحيد وأكلنا التراب فنحن في نعمة والله لو وفقنا إلى التوحيد والاتباع وأكلنا الطين فنحن في نعمة الطين من أجل يا إخوانا البدن البدن بعد سنة بعد اثنين بعد عشر هيموت إنما ال- ال- الروح غذاء الحقيقة وهنقف معاها ليلة إن شاء الله فاحنا في نعمة كبيرة شكرنا الله على نعمة الإيمان طب مين فيكم اللي شكر ربنا على نعمة العقل؟ أنا بذكر حضرتك بيها اهو يمكن كتير مننا ما تذكرش نعمة العقل يقول لي يعني إيه يا شيخ نعمة العقل يعني إيه يعني؟ قلت لكم في مرة إن أنا ذهبت مستشفى الأمراض العقلية مع بعض إخواننا الله يرحمه الشيخ محمد عبد السلام رحمة واسعة جامع الفتح في المعادي ويفرج كرب اخينا الشيخ نشأت والشيخ فوزي واخواننا جميعا كان معانا الشيخ نشأت في اليوم ده وقال لي الدك- الشيخ محمد قال لي والله يا يا محمد احنا عاوزين نجمع قرشين ونشتري شويه هدايا ونروح لاخواننا واخواتنا في مستشفى الامراض العقليه ما فيش حد بيفكر الناس دي خالص قلت له والله لفته جميله يا شيخ محمد اسال الله ان يحفظ علينا وعليك النعم ودعيت الاخوه في مسجد الفتح في المعادي لجمع التبرعات وما شاء الله جمعوا مبلغ كبير جدا واصر الشيخ ان لازم ابيت عندهم واصبح الصبح اروح معاهم ماشي وخد بعض الهدايا لبس واكل ولعب وهدايا و... وذهب ورحت معاه اول عنبر دخلناه للنساء اول عنبر كان للنساء وجاءت فتاه انا الى الان لا انسى ولم انسى وجهها ولا شكلها ابدا جاءت فتاه في العشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين من العمر لا تزيد ودخلت دخلنا القينا السلام منهم اللي رد ومنهم اللي رد جت البنت دي الاخت دي وخدت الغطره الغطره الشال يعني اللي على راسي ده شدته وقامت لابسها هي موقف مؤثر جدا وبعدين فجأة قامت جاية ملبسه لي أنا تاني وبعدين فجأة قامت شايلاه وقامت رمياه في الأرض أنا قلت لها أنت أصدمي ليه بس؟ ثم بكت كل ده يا اخوانا حركات تقريبا متتابعه بسرعه بكت بكاء عالي وبعدين بعد البكاء انها بتضحك ضحك عالي واخذت جانبا من جانب العنبر وخلعت ثيابها كما ولدتها امها فبكيت خرجت مع اخواني مسرعا وقلت لهم والله العظيم اشهدكم بعد أن أشهدت الله على ذلك عز وجل أنني لم أتذكر نعمة العقل إلا في هذه اللحظة نعمة العقل من فينا اللي فكر في نعمة العقل والله يا أخوانا قلة قلة عقل عقل يعني آه كي ده, ده كوب وده ميكروفون وده مصباح لمبة ودي مروحة وده رجل وده امرأة وده منضدة وده مسجد وده طريق وده سيارة وده كذا أعقل الأمور وأعقل الأشياء وأكلف نعمة كبيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم والشكر بقى مش بعد ما تاكل أكلة حلوة كده خلاص مش هو ده الشكر أبدا الشكر له أركان يا أخوة ابن القيم رحمه الله يقول الشكر يدور على ثلاثة أركان الاعتراف بنعم الله باطنا والتحدث بنعم الله ظاهرا والاستعانة بالنعم على طاعة المنعم هو ده الشكر اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا قول ثاني الاعتراف بنعم الله باطنا أنت مقر أن كل ما فيه أنت من فضل وخير إنما هو فضل الله عز وجل وأن تتحدث بنعم الله ظاهرة ربنا من عليك بالمال تتحدث لا تنفق من عليك بالعلم تتحرك تعلم من عليك بالصحة تخرج في سبيل الله تجاهد في سبيل الله إن استطعت بنفسك فإن لم تستطع فبمالك تقوم تصلي تتحرك للدعوة تأمر بالمعروف بمعروف تنهى عن المنكر بغير منكر تتحرك للدين يبقى الاعتراف بنعم الله باطنة التحدث بنعم الله ظاهرة الاستعانة بالنعم على طاعة المنعم حق التقوى أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر لسه ما خلصناش الكلام في التقوى وهنكمل بكرة إن شاء الله ويبقى كده ربك هو اللي حدد المسار اللي هنسير فيه وأنا والله ما اخترته فبكرة إن شاء الله هتكلم لسه عن صفات المتقين وهنتكلم عن ثمرة التقوى وهاخد الأسئلة بتاعتكم معايا أراجعها وأجاوب لكم عليها بكرة بإذن الله تعالى وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله